نستعرض شوية أفكار عن الكنيسة من كتاب المزامير انتوا عارفين المزامير كلها مشاعر ونص المزامير كتبه داود والنص التاني كاتبينه تلاميذ داود على رأسهم سليمان وبعدين ناس تانية إنما هي ليها نفس الروح فالكتاب كله نسب إلى داود لأنه بيسموه إمام المغنيين يعني هو إيه كبير المرتلين أو إمام المغنيين أو مرتل إسرائيل الحلو يقول عن نفسه كده فهو اللي زي ما تقولوا وضب الصلاة بالموسيقى يعني هو أساس فكرة الترنيم في الكنيسة داود النبي كان فنان وكان عازف من صغره وحتى هو اللي علمنا ازاي الصلاة الملحنة تطرد الشياطين من ساعة ما كان بيطلع عفاريت شاول كانوا يجيبوا داود يعزف ويرتل يقوم دو شاول الملك يهدى وشياطينه تبعد عنه داود طبعا عاشق لله راجل فنان بيحب ربنا جدا فكل مزاميره حب في على الأقل ثلاث اتجاهات حب في المزامير حب لله ذاته وحب لكلمة الله وحب البيت الله فاحنا هنركز في المزامير على المزامير طبعا دي كمية ضخمة ما تخلصش ابدا في نص ساعة انما عشان تبقى وانتوا بتصلوا مزامير تفكروا بالحاجات دي ازاي اللي بيحب ربنا جدا بيحب بيته جدا ودي موجودة في كتير من المزامير والبعد كده انتوا بقى تدوروا هنبتدي الاول بالمزمور المشهور رقم 84 اللي معاه اجبية مزمور مساكنك هتلاقوه فين في صلاة الساعة الستة برضه فكركم بحاجة تلاقوا الرقم في الإجبية غير الرقم في الإنجيل أظن حكيناها قبل كده وقلنا أن الفرق الترجمة اللي في الإجبية نقلا عن النسخة اليونانية أو السبعينية الترجمة اللي في الإنجيل قصادنا نقلا عن النسخة العبرية فبين الف... في النسختين فرق في إيه ان في مزمورين جمعوهم في الاول وفكوه وفي مزمورين مزمور فكوه في الاخر اتنين فطلعوا في الاخر 150 مزمور انما الارقام اختلفت في النص اقولها تاني عشان ما تهوش مثلا مزمور 50 تلاقيه 50 في الانجيل و51 في الاجبية تستغرب ما هو نفس المزمور ايوه لان في مزمور في الاول اظن 8 و9 كان مزمور واحد واتقسم اتنين في السبعينية وفي مزمور في الاخر 142 و 143 ده كان مزمور كبير وكان مزمورين وتجمعوا في مزمور في العبرية فاهمين الفكرة فمن هنا جه اختلاف الترقيم ده مش موضوعنا دلوقتي انما احنا عاوزين نتكلم عن مزمور 83 اللي فيه بيقول داود النبي ما احلى مساكنك هو ده 84 في في العبرية يعني 83 في الإجبية بيقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود أو مساكنك محبوبة يا رب إله القوات تشتاق بل تذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب بصوا بقى اللي يحب ربنا يحب بيته جدا دي حتة طبيعية بقى وعشان كده احنا عندنا حاجة اسمها بيت ربنا في ناس بت... الكلمة دي ما بتقبلهاش لا ازاي كنيسة بيت ربنا بيت ربنا ده كلمة جميلة قوي بيعرفها الطفل قبل ما ي... قبل ما يكبر زي ما بتقول ده بيت جده بيت تيتا بيت خاله بيت ده بيت ربنا واخدين بالكم فانت رايح تقابل ربنا في بيته فاللي يحب ربنا يحب بيته ببساطة كده فهنا بيقول له مساكنك يبقى ربنا بيسكن مع ان الغريب انه في حتة تاني يقول لان العلي لا يسكن في مصنوعات الايادي كانت عاملة لغز ربنا قال انا ما بسكنش في مصنوعات الايادي وبعدين مع الحاح اليهود رضي يسكن في هيكل سليمان قال له تسكن معانا قال له خلاص بدل ضغطت عليا اسكن انما لازم تعرف ان انا يعني السماء كرسي لي والأرض موطئ قدمي متخيلين المنظر كأن ربنا قاعد على السماء ومدلدل رجليه فلامس الأرض فاهمين المعنى فقال له انت بتتكلم في ايه هيكل ايه اللي هيلمني يعني انما ماشي ما دام انت عاوزني ابقى معاك ابقى معاك فكان يقول الرب وسط شعبه فكانت خيمة الاجتماع في النص وكل القبائل اليهودية حواليه من وقت موسى لما موسى عمل خيمة الاجتماع من بعد ما جه سليمان وبنى الهيكل بقى الهيكل في ربوة عالية كده في أورشليم وكل اليهود متنطورين حواليه حواليه عشان يفضل ربنا وسط شعبه فداود في الوقت ده وهو بيقول المزمور ده منسوب لداود على فكرة المزمور ده هو مفيش هيكل لسه انما في خيمة اجتماع لغاية زمن داود في خيمة اجتماع ففي تابوت عهد طبعا في قدس وقدس أقداس لكن كله داخل خيم انتوا عارفين داود هو اللي كان نفسه يبني وبعدين ربنا قال له بلاش تبني استنى خلي ابنك يبني تشتاق بل تطوق أو بل تذوب نفسي إلى ديار الرب أول سؤال لينا كخدام وانت رايح الكنيسة عندك المشاعر دي على فكرة المزمور ده مفروض نحفظه لأن المزمور ده من المزامير اللي يصح يقولها الخادم أو الشخص وهو رايح الكنيسة فيكون حافظه مساكنك محبوبة يا رب إله القوات تشتاق بل تذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب تعبير يدل على حب بجد عارفين لما واحد قلبه يدق لما يدخل على مكان بيحبه أو مكان مشتاق له واحد مثلا سافر ورجع يبقى فرحان قوي الشعور ده يتكون من كتر الصلاة خلي بالك ما يجيش كده لوحده لما تتعود تقف قدام الهيكل وتصلي كتير تبقى بتحب وقفة الهيكل تبقى بتحب الوقفة في الكنيسة تبقى تحب العمود اللي بتقف بقالك خمسين سنة جنبه تصلي فتذوب نفسك لد وساعات على فكرة مجرد انك انت تدخل الكنيسة اللي اتعودت تصلي فيها تلاقي قلبك اتحرك ومشاعرك اتحركت وبقيت عارف تصلي ليه هنا في عشرة عشرة حتى مع المكان عشرة حتى مع المكان مش غلط ان يكون الواحد له اختبارات خاصة بمكان محدد ومسبح معين قلبي وجسمي ابتهج بالإله الحي أو قلبي ولحمي يهتفان شوفوا تعبير غريب يعني مش بيلطق بلسانه إنما زي اللي قلبه بيرقص من الفرح فبيقول أنا حتى جسمي فرحان يعني عارفين زي ما الواحد يجيله نشوة وحماس كده مجرد ما يدخل مكان محبوب العصفور وجد له بيتا ده شعور داود وغالبا قاله هو عجوز على فكرة لكن كان حاسس ان زي العصفورة اللي رجعت بيتها الشعور ده جميل قوي كأنك بتلف طول الاسبوع تايه في الدنيا اول ما تدخل الكنيسة تقول ايه في بالك العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا او السنونة دي اللي هي يمامة يعني عصفورة صغيرة لتضع فيه افراخها ما هي العصفورة ما ترتاحش غير في عشها انما هي طول النهار بتطير انتوا كلكم طول النهار بتطيروا في الشوارع وفي الاشغال انما راحتك فين بيت ربنا تصور هنا بيقول ان بيت ربنا هو بيته خلي بالكم العصفور وجد له بيتا ما هو يقصد العصفور نفسه معنى كده ان راحته في بيت ربنا مش في بيته او ان قلبه في بيت ربنا اكتر ما في بيته يبقى الإنسان اللي بيحب ربنا قوي تبقى الكنيسة بالنسبة له أغلى من بيته أو موضع لراحته أكتر من بيته العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا تضع فيه أفراخها يعني إيه تضع فيه أفراخها يقولوا كتير من الطيور مبتبيضش غير لما تحس بال security بالأمان واخدين بالكم في طيور كتير كده فطول ما العصفورة مش حاسة بأمان ما تعرفش تجيب بيض ولا تطلع أفراخ لكن لما تلاقي العش الهادي وتلاقي البيت الهادي تطلع بقى فاهمين ازاي المعنى ايه الأفراخ دايما رمز للثمار فانت جوه الكنيسة تثمر تفرخ تفرخ يعني ايه محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفف دول فراخك دول ثمر الروح اللي طالع منك مذابحك يا رب إله القوات ملكي وإلهي ده هنا بيتغنى عشان بس ما حدش يفهمه غلط ويقول ايه انا اقصد يا رب مساكنك او مذابحك يا رب اله القوات ملكي والهي يعني أنا بحبك أوي يا رب وبحب مذبحك أوي طوبى للساكنين في بيتك دي معناها إيه معناها داود كان بيبص للي عايشين يخدموا في الهيكل اللاويين دول بيحسدهم بي مش بيحسدهم خطية يعني بيغير منهم يقول يا بخت الفراش اللي قاعد طول النهار في الكنيسة يا بخت القرابني اللي طول النهار في الكنيسة طبعا الناس دي مش حاسة انما هو عشان بيحب ربنا قوي بيحب الكنيسة يبص للناس اللي قاعدة في الكنيسة يقول يا بختهم طوبى للسكان في بيتك يا بخت اللي, اللي بيتك بيته سكان في بيتك يعني ايه يعني اهل بيت الله صرنا رعية مع القديسين واهل بيت الله لما يكون بيتك هو بيت ابوك ما طبعا هي هي بيت ربنا هو بيتك دلوقتي فيا بخت الساكنين في بيتك ابدا يسبحونك او الى الابد يسبحونك يعني ايه يعني اللي هيسكن في بيت ربنا هيبقى له ايه ما مكان في السماء يسبح الى الابد يعني ببساطة كده اللي يعيش في الكنيسة يضمن السم اللي واخد على الكنيسة هيفرح في السم اللي يتربى جوه الكنيسة هيكمل سكته في السماء طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك هيسبحوا هنا وهيسبحوا هناك كمان أو مذابحك يا رب إلى القوات مالك وإلى طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد طوبى للرجل الذي نصرته من عندك يا رب أو هنا في العبري طوبى لأناس عزهم بيك يعني إيه الناس بره الكنيسة كل واحد له عزه عارف يقول لك اتربى في عزك العز ده مركز أو فلوس أو جاه إنما يا بخت اللي الناس عزهم بيك يعني إيه يعني ملوش عزة أخرى إلا في الله فاهمين ايه قيمته في الدنيا انا بتاع ربنا ايه مركزه في الدنيا شماس ايه شماس دي تسوى كام دي لا تسوى كتير طوبى لأناس عزهم بيك يا رب فاهمين ازاي الواحد ساعات يفرح قوي لما يلاقي شخص مثلا مركزه كبير في المجتمع انما عاوز يقف شماس ورا عمود يعني مش مش منظر انما هو فرحان قوي لابس تونيا واقف كده ورا عمود وفرحان دي أغلى عنده من وزير هو صح كده انت فاهمها صح طوبى لأناس عزهم بيك يا رب أو طوبى للرجل الذي نصرته من عندك يا رب طرق بيتك في قلوبهم استنوا بقى الآية دي أصلها بتترجم في اليوناني غير كده خالص يقول لك رتب مصاعد في قلبه يعني ايه هي نفس المعنى عارفين اللي مشتاق يروح للكنيسة فيسرح فيروح الكنيسة في عقله هي كده طرق بيتك في قلوبهم يعني ايه يعني يبقى في شغله ونفسه يزوغ يروح الكنيسة رتب مصاعد لان الهيكل كان دايما في مكان عالي عشان كده اسمها مزامير المصاعد فيبقى قاعد بس قلبه في الكنيسة فطرق بيتك في قلوبهم يعني حتى لو ما راحش قاعد مشتاق متحنس متخيل انه رايح فاهمين ازاي رتب مصاعد في قلبه يعني ما طلعش على رجليه انما طالع جوه قلبه بمعنى ايه زي اللي كان مثلا يبقى مش طايل القداس انما اعرف ناس مثلا عاشوا في بلاد ما كانش فيها كنيسة قريبة الاجبية والقداسات والشرايط وال... ومغرقين روحهم كنيسة كأنهم عايشين في الكنيسة بالظبط ليه رتب مصاعد في قلبه هو مشتاق ومحروم انما مش مش مش قابل الوضع ففيه مصاعد في قلبه بياخدوها الاباء كمان قبل ما تصعد للكنيسة رتب مصاعد في قلبك يعني ايه قبل ما تدخل الكنيسة برجليك استعد جوه قلبك رتب مصاعد في قلبه يعني حوش مشاعر وادخل بيها لربنا حوش كلام وانت رايح لربنا يعني رتب قلبك رتب افكارك رايح ربنا تقول له ايه اقول له ربنا وحش هتقول ايه كمان اقول له رب اشفي فلان هتقول فاهمين ازاي ده رتب مصاعد في قلبه عمال يرتب يقول له انا رايح اشكر ربنا ورايح اعتذر لربنا ورايح اطلب من ربنا ورايح استنى السماء فاهمين ازاي مشغول بالمشوار ده وعمال يجهز نفسه عارف انت لما بتدخل على شخص مهم مثلا وتقعد ترتب الكلام طب بالاولى ربنا يا اخي رتب ما صعد في قلبك يقول ايه بعد كده عابرين في وادي البكاء في المكان الذي قرروا او هنا عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا يقولوا الهيكل كان على مكان عالي بس قبل ما توصل له في وديان يعني في حتت واطيه وبعدين تطلع ودي ليها معنى روحي مهم قوي الوادي دايما رمز الايه للاتضاع واخدين بالكم والجبل رمز للارتفاع عاوز ترتفع الاول ايه اتضع عاوز تطير وتدوق المسيح في ملكوته ومجده انكسر الاول واملى الوادي دموع فاهمين ازاي املى الوادي دموع يعني ايه المتضع هو اللي يعرف يبكي الخاطي الخجلان من نفسه هو اللي يصيرونه ينبوعا يملى الوادي دموع انما المفتخر زي الفريسي ولا دمعة ولا بيحس حس بايه قلبه ناشف مقدرش يصلي عاوز تصعد ادخل على الوادي واملاه دموع الاول يبقى اجمل استعداد للقداس حساب النفس ودموع التوبة هو ده الاستعداد رايح الكنيسة ايه الهدية اللي انت واخدها معاك شوية دموع شوية كلام حب ربنا هي دي هديتك لربنا عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا لأن البركات يعطيها وضع الناموس هنا يقول أيضا ببركات يغطون مورا يعني إيه مورا دي منطقة جبل المريا كان قصاد الهيكل دي مناطق محيطة بالهيكل يعني الناس جاية مغرقة الدنيا وهي في السكة بركات بمعنى طول ما انت جاي مشغول بربنا ومالي عينيك وقلبك دموع ومالي افكارك طلبات ومالي لسانك كلام حب ربنا انت غرقت الدنيا بركات ببركات يغطون موها يعني ربنا يفيض عليك بالتعزيات والبركات في الكنيسة طول ما انت مرتب مصاعد في قلبك يذهبون من قوة إلى قوة خلي بالكم الوجود في الكنيسة يطلع بيك حتة بحتة احنا ليه بنجل الشيوخ القديسين الاباء الكبار لان كل ما زادت عشرته بالمذبح كل ما اتملى قوة روحية اكتر عشان كده تلاحظوا ان احنا في فكرنا القبطي الارثوذكسي بالذات كل ما الكاهن قدم كل ما كان له كرامة اكتر ليه مش مهم مواهبه عشرته بالمذبح تزيده قوة فاهمين ده الاعتقاد السائد عندنا وده اعتقاد كتابي من كتر ما واقف قدام المذبح مليان قوة معبي قوة واخدين بالكم غير الكاهن الصغير فهنا يذهبون من قوة إلى قوة كل قداس بيديله شحنة كل عشرة بربنا كل سجود في الهيكل كل كل صراخ لربنا كل ده عمال يديله قوة يسيرون من قوة إلى قوة يرون يرون قدام الله في صهيون أو يتجلى إله الآلهة في صهيون غريب قوي في اليوناني ساعات الفعل ما تبقاش عارف فين الفاعل بتاعه فهنا تلاحظ ايه هنا في العبرية قال هم يظهروا قدام ربنا في صهيون اترجمت في اليونانية ربنا يظهر لهم في صهيون فاهمين انما الاتنين صح يعني ايه انت لما تيجي تقول له يا رب انا جيت يقول لك وانا هنا فاهمين ازاي يعني انت تتجلى امام الله وربنا يتجلى قدامك انت تقول له يا رب سعيدة يقول لك نعم فاهمين المعنى يرون قدام الله يعني دايما يجي يوري وشه فاهمين ازاي عارف لما يكون اب عجوز وبعدين يقول لاولاده يا ابني بقالي مدة ما شفتش وشك فاهمين ازاي وريني وشك واخدين بالكم يعني تعالى اظهر اظهر فهم يحبوا قوي يقفوا يرون امام الله فعلا الانسان ببساطة ممكن يجي مجرد وقفته قدام ربنا تاخد بركة حتى لو مش مش عارف يقول حاجة لسه كاهن في الصعيد بيحكي لنا حكاية لذيذة قوي بيقول لنا راجل غلبان فلاح ما مش حافظ غير ابانا الذي فجه الكنيسة بيحضر القداس بيقول له انت بتقول ايه في القداس قال له بقول ابانا الذي قال له بتقولها بس قال له انا ما بعرفش غيرها وبعدين كان دايما ابنه شاب كده بيجي يقف معاهم فقال له الواد ما جاش ليه قال له لا معلش ما جاش عيان بس انا قلت ابانا الذي مرتين مره عني ومره عنه واخدين بالكم شوفوا البساطه والسذاجه بتاعت الناس انما يقف في القداس زي الالف هو مش فاهم حاجه وما يعرفش حاجه غير ابانا الذي بس هو واقف قدام ربنا خلاص هو واقف قدام ربنا مش عاوز اكتر من كده يطلع مبسوط قوي ابونا القبطي العربي اليوناني ما تفرقش ما كده كده مش فاهم واخدين بالكم انما يرون قدام الله هو ببساطه وقف قدام ربنا خد البركه وطلع نازل الحقل يشتغل وهو فرحان قوي ويعمل الشغلانه دي صبح وبعد الظهر يعدي على الكنيسه لازم يقف شويه كده عنه وعن ولاده لو العيال ما جوش يرون قدام الله في صهيون او يتجلى اله الالهه في صهيون عاوز بقى تشوف المسيح في مجده صهيون هتروح بره ليه التجلي اللي سمعناه امبارح ده ما هو كل يوم على المذبح يتجلى اله الالهه في صهيون صهيون اورشليم اسرائيل يعقوب جبال صهيون كل ده في المزامير يساوي ايه الكنيسه واخدين بالكم فكل ما تتزنق في كلمة يهودية كده حط مكانها الكنيسة تمشي نكمل أيها الرب إله القوات اسمع صلاتي ده دخل بقى الكنيسة وبيدعي يا رب إله الجنود اسمع صلاتي واصغ يا إله يعقوب يا مجننا المجن اللي هو إيه الترس أو الدرع ده اللي هو بيحمي يعني انظر يا الله واطلع أو والتفت إلى وجه مسيحك مين اللي بيقولها داود النبي بيسمي نفسه مسيح الرب ياه ايه الجرأة دي انت كمان مسيح الرب وانت بتقولها قولها على نفسك مش حرام قول له ما انا مسيحك برضه مش مسحتني مسيحك انا بمعنى مسيحي زيك او مسيحي تبعك فاهمين ازاي فالتفت الى وجه مسيحك يعني بص عليا يا رب انا تبعك انا انت في انت فيا وانا فيك انا ليك لان شوفوا بقى الجمال اللي بيقوله داود لان يوما واحدا في ديارك خير من الف كده يقاس العمر بقد ايه قعدت في الكنيسة تعال نحسب العمر كده خمسين ستين سنة يصفى على كام يطلع كام اسبوع كام يوم احلى ايام العمر وهي ثروتك قدام ربنا بعد كده الايام اللي قضيتها في الكنيسه بحب بخجل باتضاع بصراخ فداود اللي فاهم بالروح بيكتب ايه بيقول لي يوم عندك احلى من الف يوم في الدنيا كأن العمر كله ملوش لازمة إلا بقد إيه قضيته مع ربنا يوما واحدا في ديارك خير من آلاف في اليونانية ترجمة آلاف مش ألف ويقولها بطريقة تانية بقى اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على السكنة في خيام الأشرار يعني يوقفوني على الباب بره أحلى كتير قوي من السكنة حتى تترجم مظل الخطاة يعني البيوت اللي فيها مظلات دي بيوت غنية مساكن الأشرار يعني أغلى أصول في الدنيا أقف على باب الكنيسة أحلى في بعض البلاد زي الأثيوبيين وبعض الرهبان يسجدوا على عتبة الكنيسة عتبة الكنيسة بر وفي رهبان منهم لما يزوروا أي دير يسجدوا على عتبة الدير بره خالص جنب الأتوبيسات وفي رهبان منهم ومتدينين منهم كل ما البرية يمشوا فيها حافين يقلعوا الجزم من بره خالص على الطريق الصحراوي من كتر ما هم عندهم احساس ان كل ده مقدس كل ده مقدس وممكن يعملوا سجود بلا عدد او بل ما يوصلوا لباب الكنيسة ممكن تشوف مناظر غريبة لو شفت جماعة متدينة من الافارقة دول تلاقيه يعمل مئات ويمكن الاف من المطنيات قبل ما يدخل الكنيسة حاجة كبيرة قوي عنده دخلة الكنيسة دي مش انت اللي داخل حاجة كبيرة لانه ان كان داود بيقول انا يوقفوني على العتبة مش عاوز احلى من كده ويعني طبعا ده معناه إحساس بحضور ربنا اخترت الوقوف على باب بيت الله عن السكنة في خيام الأشرار لأن الرب الله شمس ومجان يعني ربنا هو نوري وهو اخترسي هو حمايتي وهو نور حياتي الرب يعطي رحمة ومجدا انت داخل تقول له يا رب انا عريان وضلمة وغلبان انت ترسي انت مجني انت نوري يقول لك طب خد عندك افتح حضنك وشيل كيلا ملبدا مهزوزا يعطون فائضا يعطون في احضانك يقولوا الفلاحين زمان تعرفين يغرفوا الكيلة دي في الجلاليب فالفلاح الواعي يلبس جلابية فضفاضة قوي عشان ياخد واخدين بالكم فيقول له وسع جلابيتك زي ما انت عاوز كل واحد وجلابيته بقى على قد ما تجيب ما تجيب تاخد كيلا ملبدا مهزوزا الملبد المهزوز ده يعني احلى آه يعني آه مهزوز يعني متكوك اه متكوك يعني عشان ما تقولش ايه تكروت ولا حاجة لا مهزوز يعني مفيش حتى فراغات مفيش هواء كله من اغلى الحبوب فكيلا ملبدا مهزوزا فائضا يعني دلدق في السكة مش مهم كل ده تاخده وانت طالع من الكنيسة بس ايه ده رحمة مجد فرح سلام بركات مش هتاخد فلوس من الكنيسة الرب يعطي رحمة ومجدا لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال اطلب زي ما انت عاوز طول ما انت ماشي في النور خد اللي انت عاوزه من ربنا لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال او هنا ترجمة ايه لا يمنع الخيرات عن السالكين بالوداعة الدعاء يعني الوداعة اللي هي اللي يسلك على سلوك ربنا يسوع اللي يسلك يطلب الكمال عاوز يمشي صح يعني ربنا ما يمنعش الخير عنه ابدا يا رب الجنود طوبى للانسان المتكل عليك طب ايه علاقتها ما فيش حاجة تربي تسليم واتكال اي الو... قد الوجود في الكنيسة ايه علاقة الاتكال بالكنيسة علاقة مباشرة طول ما انت بتجري على الكنيسة يبقى انت بتجري على ربنا طول ما انت عارف سكة بيت ربنا يبقى انت متكلك ربنا فيا بخت اللي متكل على ربنا اللي عارف سكة الكنيسة بيجي لها في كل وقت وبيجري عليها في كل وقت طوبى للإنسان زي ما قال طوبى للإنسان نصرته بيك يا رب أو عشرته بيك أو بيحب بيتك قال طوبى للإنسان المتكل عليك ناخد دقايق تاني في مزمور تاني المزامير طبعا كتير قوي إنما ناخد واحد مشهور انتوا حافظينه بتاع المصاعد بقى فرحته ها 122 في الغروب كل مزامير الغروب بالمناسبة كانوا يقولوها وهم رايحين الكنيسة وأغلبها بيتكلم عن حلاوة الكنيسة شوفوا بقى اللي يحب ربنا يحب كنيسته واللي يحب كنيسته يحب اللي يحب كنيسته فاهمين ازاي خلي بالك صحيح يا ماشية كده اللي يحب ربنا يحب بيته واللي يحب بيت ربنا يحب اللي يحب بيته فمجرد ناس قالوا له ده احنا رايحين الكنيسة انبسط يعني هو ما راحش او لسه ما حدش قال له تعالى معانا انما مجرد سمع اسم الكنيسة سمع ان في ناس رايحين على الكنيسة انبسط السيرة بس كيفته طبعا غالبا معناها دعوه قالوا له ما تيجي معانا ما صدق فاهمين ازاي لكن شوفوا المعنى فرحت بالقائلين لي مش تعالى معانا إلى بيت الرب نذهب برضو معناها حلو كمان إن اللي يحب ربنا يفرح قوي بالناس اللي جايه له مش يجي الكنيسة يقول أنا عاوز كنيسة فاضية مش عاوز أشوف حد أيوة بس ربنا فرحان لما الكنيسة تبقى مليانة ربنا بيفرح باللمة ما يحبش الدوشة أو يفرح باللمة فأنت تبقى فرحان إن الكنيسة مليانة دي حاجة جميلة قوي لأنه ربنا بيفرح بولاده لما يجوا فطوبى فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب وقفت أرجلنا في أبوابك أورشليم ظهر دول أفارقة يعني إيه يعني لما كانوا يقربوا على أبواب أورشليم كانوا يجوا من البلاد اليهود كان كتير منهم في الشتات مجرد يوصل عند باب أورشليم تلاقي دموعه نزلت وتلاقيه اتسمر مش قادر يدخل من التأثر فرحان قوي انه دخل وصل اورشليم اورشليم مدينة الملك او مدينة السلام المدينة كلها مقدسة في نظرهم فكان يقف على الباب يدعي شوية ويفرح وينبسط قوي انه عتب الباب عشان كده احنا الباب عندنا له دلالة وله صلوات العتبة الكنيسة لانه باب الكنيسة زي باب السماء بالنسبة لنا عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي ابونا لما يجي جنب باب الكنيسة يقف يبخر يقف يبخر يبخر كده ويعمل لفة بجسمه زي اللي بيعملها عند الهيكل قدام عشان ينبهنا ان الباب ده ده باب السماء اللي يدخل منه يدخل على السماء فيقول وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم أورشليم المبنية مبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض استنوا بقى فيها شغل دي ايه يعني اللي عجبك ان اورشليم مبنية مدينة متصلة بعضها ببعض هي غالبا يقصد ان المباني كل بيت لازق في البيت اللي بعده والبيوت حوالين السور بحيث مفيش فراغات انما لا ده في معنى روحي ان المدينة دي اورشليم بتاعتنا الكنيسة بتاعتنا ما تلاقيش ثغرة كلنا بنحب بعض متصلين ببعض فده جمالها ان جمال الكنيسة في حب الناس لبعض جمال الكنيسة ان مدينة متصلة بعضها مع بعض الوصلة كمان وصلة للسماء فاهمين المعنى انت متصل باخوك ومتصلين ب... بالسماء رأسا بالقديسين والشهداء فمدينة مترابطة ترابط عجيب أساس الحب فوق المكان وفوق الزمان ما يفرقش الزمن وما يفرقش المكان بتصلي للي في أمريكا وفي استراليا وللي سبق في السماء مات وللي لسه هيجي بعدنا واللي في السماء بيصلوا لنا مدينة متصلة بعضها ببعض هناك صعدت القبائل كلمة الصعود دايما إشارة إلى الارتفاع القبائل يعني من كل لسان من كل شعب من كل أمة يعني أشكال والوان طب وماله برضه فرحان يعني مش لازم يكون نفس مستواك الاجتماعي فاش حاجة لما يقف واحد جنبك بجلابية يا سيدي وايه يعني يمكن يسبقنا للسماء هناك صعدت القبائل واحد لسه مبتدي ما يعرفش حاجة خالص بيمسك الإجبية بالمقلوب ما يهمكش ويعني هناك صعدت القبائل ربنا فاتح بابه للكل هناك استوت الكراسي للقضاء حيث صعدت الأسباط أسباط إسرائيل أسباط الرب شهادة لإسرائيل أو هنا قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعني إيه يعني ربنا له ناسه في كل حته ليه خراف أخر ليست من هذه الحظيرة اوعى تتضايق من شخص مش مستواك مش عارفه جوه الكنيسة اوعى ربنا له ناس من كل حتة ومن كل جيل ومن كل ثقافة وانت لازم تفرح بالناس دي كلها ولو معرفتش تحبهم هنا مش هتدخل معاهم في السماء في السماء هتلاقي كل الأشكال ربنا له ناسه قبائل الرب هي ده, ده بيته هو بيته هو داعي أشكال والوان لازم تفرح بيهم شهادة لإسرائيل يعني شهادة عن أن ده دي كنيسة ربنا صح لأن كنيسة ربنا الحقيقية تلم كله بس كله من الباب الباب أصله إشارة دايما لإيه كمان للمعمودية تمام باب الكنيسة المعمودية على الباب بر لازم يعدوا على المعمودية اللي اتعدى على المعمودية خلاص عيلة واحدة جوه قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون لاسم الرب او ليحمدوا اسم الرب الغريب بقى كل دول يدخلوا الكنيسة تلاقي بشفاعة والدة الإماء الإله طالعة سيمفونية من العيل الصغير للشيخ العجوز ومن المليونير للفقير كله بيقول أمين أمين بموتك يا رب نبشر فأمين كلهم يمجدوا اسم الرب مفيش فرق بين واحد والتاني لأن هناك استوت الكراسي للقضاء او هناك نصبت كراسي للقضاء ليه بقى كده ما كنا حلوين والحكاية جميلة وفرحة حلوة في بيت ربنا في فكرة المحكمة احنا لسه قلنا ذهبي الفم قال الكنيسة مش محكمة الكنيسة مش محكمة بمعنى احنا ما نحكمش بعض بس وقفة الكنيسة بروفا للدينونة وقفة الكنيسة وقفة قدام ربنا فكل اللي على بالك يا ترى في اليوم اللي هشوف المسيح بعينيا هيبقى الحكم ايه هيبقى القضاء ايه براءة ولا اعدام واخدين بالكم يوحنا الدرجي له كلمة جميلة قوي يقول لك عاوز تصلي بحرارة كل مرة تقف تصلي تخيل نفسك في قفص الاتهام وتنتظر الحكم طبعا يمكن بعضكم ما تجربش الحالة دي او اغلبكم يعني انما ده شعور صعب جدا انك تبقى واقف في قفص مستني حكم قضية وحكم ايه يا صابت يا خابت يعني يا سجن يا براءة انت في الصلاة حس بالاحساس ده عشان تنتبه لحضور ربنا واخدين بالكم كراسي للقضاء يعني ايه ايوه انت تقف امام الديان العادل ده اللي خدنا منها صلاة النوم انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوب طب ما ربنا طيب ايوه ربنا طيب بس انا عامل بلاوي فدي يعني برضو قلقاني فاهمين ازاي فيقول هناك نصبت كراسي للقضاء تلاقي اللي جنبك بيعيط والتاني بيسجد والتالت بيخبط على صدره ايه الحكاية بيتحاكموا كلهم كل واحد جوه نفسه بيتحاكم كراسي للقضاء آه كراسي بيت داوود يعني ايه داوود هو الاسم الحركي لربنا يسوع ده ده معنى مهم قوي داوود في المزامير او في العهد القديم هو مسيح الرب يبقى اشاره دايما لربنا يسوع بتاعنا واخدين بالكم فكراسي بيت يسوع خليها في بالك كده يعني ده بيت المسيح اللي فيها محكمة ربنا طيب وما تخافش بس انت عارف ايه يغلبوه ازاي ها ربنا له طريقة يغلبوه بيها طريقة العشار طريقة الكنعانية طريقة الزن له طريقة كده فانت لازم تكون اتعلمتها في اليومين اللي قعدتهم في الدنيا اسألوا سلامة السلام لأورشليم هما بقى ايه قالوا له احنا رايحين قال لهم طب ما اتفضلوا مع السلامة هحصلكم واخدين بالكم فقال لهم ايه وحياتكم ايه اسألوا السلام لأورشليم يعني صلوا لي انما بدل ما يقول صلوا لي قال صلوا لايه لأورشليم فاهمين ده اللي احنا عاملينه اسألوا السلام لأورشليم هي الأشية اللي بنقولها كل يوم اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة اسألوا السلام لأورشليم المسيح الحقيقي ما يقدرش ينسى الكنيسة إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني ويلتصق لسان عارفين معناها بالظبط إيه يتقطع لساني لو قلت حاجة غير الكنيسة هي معناها كده يلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك يعني لو جبت سيرة حاجة تانية في الصلاة من غير ما افتكرك يتقطع لساني طب وعيالك ومصالحك وفلوسك كل ده مش مهم بعد الكنيسة ده حب الكنيسة كده اسألوا السلام لأورشليم والخصب لمحبيك يعني ايه كل ما تحب الكنيسة تلاقي خصب خصب يعني خير وبركة وفرح وسلام خصب لمحبيك ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصين أنا شوية أصلي أقرأ من هنا وشوية من هنا معلش ليكن سلام في أبراجك احنا لسه متكلمين على البرج والمنارة مش كده في الطقس إشارة دايما للإيه للساري بتاع السفينة اللي بيطمنك انك هتوصل بالسلامة والمنارة اللي بتشدك بالنور بتاعها والجرس اللي بيرن عشان تجيبك تصلي فليكن سلام في أبراجك يعني يا رب الكنيسة دايما تضرب فرايحي فاهمين ازاي يا رب الجرس يرن طول لغاية ما يجي المسيح ليكن السلام في أبراجك راحة في قصورك أو الخصب في أبراجك الرسينة من أجل إخوتي وأقربائي أو أصحابي تكلمت من أجلك بالسلام يعني كأنهم بيسألوه مالك محموق على الكنيسة ليه عمال تصلي للكنيسة يقول ما الكنيسة إيه غير إخواتي وقرايبي فاهمين المعنى كأنهم سألوه يعني عمال تقول لنا صلوا للكنيسة إيه الكنيسة بالنسبة لك مالك بأورشليم بتزن عليها كتير ليه يقول عشان دول اخواتي واصحابي وقرايبي من اجل اخواتي واقربائي تكلمت من اجلك بالسلام او بقول سلام بك او سلام لك يعني علاقتك بالكنيسة ايه الكنيسة دول عيلتك دول اخواتك دول حبايبك فبتفتكرهم بتلقائية مش محتاج حد يفكرك بيهم من أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات يعني لأن ده بيت ربنا أنا عاوز دايما عمران بالناس وبخير ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين